أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شاهد عيان حكايتنا النهاردة عن نبي من أنبياء الله العظماء فيه ناس شافته راجل عادي وناس قالوا إنه غريب الأطوار شوية بس دي شوية من الأوصاف اللي اتقالت عن يوحنا المعمدان وكمان كان ليه أوصاف تانية زي اللي كان بيعمد الناس واللي بيبشر بالتوبة أو اللي بيجهز ويعد الطريق للمخلص أشجعكم تسمعوا بتركيز حكاية يوحنا المعمدان اللي موجودة في الكتاب المقدس في بشارة مرقس فصل 6 وبشارة متى فصل 14 عشان تفهموا ليه يوحنا كان بيتوصف بكل الأوصاف دي وغيرها كمان نقدر نقول بكل تأكيد إن ولادة يوحنا ما كانتش عادية أبداً لأن أمه كانت ست عجوزة وما تقدرش تخلف والملاك جبرائيل بنفسه هو اللي قال لأبوه زكريا الكاهن عن ميلاده وزكريا ما قدرش يصدق ودانه أول ما سمع الخبر عشان كده ربنا عاقبه بالخرس وما قدرش يتكلم لغاية اليوم اللي سمى فيه ابنه يوحنا بكل المقاييس يوحنا طفل معجزة اتولد بطريقة مدهشة لفتت انتباه كل الناس وعلى بعد أميال كتير من بيته تعالوا نسمع حكاية يوحنا المدهشة واللي هيحكيها صديقه وصاحبه إيلون
يوحنا تعال بسرعة والدتك تعبانة قوي حالتها بتسوء احنا هنيجي, هنيجي معاك انا هروح اجيب امي واخواتي عشان يساعدوا سيبوني معاها شوية أمي أمي أنا هنا أنا يوحنا جاي أطمن عليكي سلامتك سلامتك يا ست الكل
يوحنا مش عايزاك تزعل عليا يا غالي ده انت فرحة عمري انت اللي رفعت راسي بين الناس خلفتك على كبر يا حبيبي بعد ما قطعنا الخلفة فرحتنا وطيبت خاطرنا أرجوكي ما تتكلميش يا أمي ما تتكلميش ما تتعبيش نفسك أرجوكي اسمعني يا ابني احنا طول عمرنا كنا بنعبد الله إلهنا الأمين وبنسمع كلامه ونطيع وصاياه يمكن يا ابني جه الوقت اللي ربنا اختاره عشان أسيبك ما تتربطش جنبي روح يا حبيبي مطرح ما ربنا يبعتك روح أمي أنت عمرك ما كنت حمل عليا بالعكس أنت البركة والفرحة اللي في حياتي
يا يوحنا أنا عارفة أنت قد إيه بتحبني لكن أنا عارفة إن أنا تعبتك معايا ما أنت ابني الوحيد عمرك يا حبيبي ما قصرت معايا جه الوقت اللي أسيبك فيه وأمشي أنت عارف إن ربنا دعيك عشان تكون نبيه ما تخليش أي حاجة تعطلك روح يا يوحنا كل اللي ربنا يقولك عليه اعمله آه.
أمي أمي ما تسيبنيش ما تسيبنيش وحدي يا أمي ارتاح يا غالية أنا كنت عارف إن الوقت اللي هشيل فيه المسؤولية جه أنا عارف بس صعب عليا أسيبك أنا بشكرك على كل حاجة عملتيها يا أمي
يوحنا دفن أمه أليصابات في نفس المكان اللي دفن فيه أبو زكريا على تلال اليهودية بعد وقت الحداد شفت ملامح وشه وهي بتتغير كأنه بقى راجل جديد بان عليه كبر السن وعزيمة الرجالة أنا ما كنتش عارف هو المفروض يعمل إيه لكن كل اللي أعرفه إني مفروض أروح معاه أنا كنت سمعت إنه اتولد بمعجزة بعد ما أبوه وأمه كبروا وشاخوا وعرفت كمان إنه كان نذير لربنا يعني حياته كلها يخصصها لخدمة ربنا وما يشتغلش أي شغل تاني يوحنا كان شخص مختلف طباعه مختلفة دايما عازل نفسه عن الناس واللي مخليه فعلا مختلف عن أي راجل تاني إنه كان مليان بقوة روح الله يتهيألي يا يوحنا إنك بقيت جاهز ومستعد تتحرك وتبدأ تأدي الرسالة بتاعتك اللي كلفك الله بيها مش كده؟
عيلون فعلا أنا حاسس إن ده الوقت اللي المفروض أتحرك فيه ربنا بيقول لي إني لازم أحذر الناس من الهلاك لو ما تابوش ورجعوا عن ذنوبهم ومعصيتهم لله أنا لازم أجهز الطريق لمجيء المسيح المنتظر اللي ربنا هيبعته لنا زي ما نبوات التوراة بتقول يوحنا أنا هاجي معاك عيلون أنا مش هرجع هنا تاني أنا بملي عينيا وببص البصة الأخيرة على بيتنا وحارتنا أنا مش عارف إيه اللي هيحصل لي وما أقدرش أخليك تيجي معايا لطريق مجهول هو أنا صغير يا يوحنا ولا أنت شايفني عيل طايش أنا كبرت وأنت عارف الظروف كويس بعد ما مراتي وابني توفوا ما بقيش في حاجة تشغلني غير طريق ربنا
أنا مش عارف بالظبط أنا هروح على فين كل اللي أعرفه إن ربنا بيقول لي انذر الناس وحذرهم ووعظهم يتوبوا قبل فوات الأوان
عشان كده أنت محتاجني أنت مش هتعرف تلم الناس حواليك ولا حتى تعرف تشتري لنفسك حاجة يوحنا احنا كل واحد فينا محتاج للتاني أنا محتاج هدف لحياتي وأنت محتاج حد يساعدك خلينا نصوم ونصلي النهاردة وبكرة ولو لسه عندك نفس الإحساس تالت يوم تعال معايا اتفقنا أنا ويوحنا ودعنا قرايبنا وأصحابنا وخرجنا من بلدنا لآخر مرة كنا متعودين إني أسيب يوحنا عند أي بركة مية وندخل المدينة أو القرية وفي الوقت اللي بشتري فيه احتياجاتنا كنت بقول للناس إن فيه راجل من أنبياء الله القديسين موجود عند النهر بيوعظ ويعلم ويعمد بالمية للي يرجع عن ذنوبه وروح الله القدوس اللي كان مع يوحنا كان بيجذب الناس وكمان شكله الغريب وصوته العالي كان بيلفت انتباه الناس اللي كان عندها فضول تعرف إيه حكايته كنا بنفضل موجودين في نفس المكان طول ما فيه ناس بتسمع وبعدين نتنقل للبلد اللي بعدها كان في ناس بتنضم لينا بسرعه ويوحنا اتشهر وبقى كل الناس عارفين انه نبي من عند الله وناس كتير كانت بتيجي تسمعه وترجع عن ذنوبها ومعاصيها ويوحنا كان بيعمدهم وزي ما زكريا ابو يوحنا اتنبأ بالظبط يوحنا بشر الناس برسالة عظيمة إن المسيح جاي هيحمل ذنوب ومعاصي العالم ويقدم خلاص وحياة أبدية وده من محبة ربنا ورحمته الكبيرة علينا يوحنا كان دايما يقول وينادي يا ناس توبوا عن معاصيكم يا ناس توبوا عن معاصيكم واستعدوا للمسيح اللي جاي
يوحنا بقول لك ايه هيجرى ايه يعني لو ايلون ما راحش السوق ولا حكى عنك النهارده تفتكر عدد الناس اللي بتجيلك دي هيقل يعني ولا تفتكر ان هو لو ما راحش الناس ممكن تيجي اكتر ايه ده ايه ده ده في كهنه وقاده وعساكر وظباط شايفين شايفين ناس كتير قوي تعالوا تعالوا هنا قربوا اقعدوا هنا في الضله تحت الشجره ده يوحنا اللي انتوا جايين تسمعوه يا بني إسرائيل أنا جاي عشان أكلمكم عن إله أبائنا إلهنا بيقول إن النهاردة يوم التوبة والتطهير من الخطية إخواتي وأهلي ما تفتكروش إنكم هتنجوا عشان انتوا ولاد ابراهيم الله يقدر يخلق من الحجاره ولاد ليه هو عايز قلوبنا عايز قلوبنا تبقى طاهره ويكون قلبنا نضيف ارجعوا تاني عن طريق الشر امشوا في طريق الاستقامه طريق الله دلوقتي وقت التوبه والفاس بقت محطوطه على جدر الشجره والشجره اللي مش هتطرح تتقطع وتترمي في النار اسمعوني وانا بقول لكم الحق انا مجرد شخص بيجهز الطريق وجيت عشان احذركم وعمتكم بالميه عشان تتوبوا عن خطاياكم لكن اللي هيجي بعدي هيعمتكم بالروح القدس روح الله الهنا كلنا المسيح قرب يجي استعدوا لاستقباله الوقت قرب استعدوا احنا معاك يا يوحنا
طب وهنعمل ايه بعد كده ما كلنا عارفين ان عنده حق ادعوا ربنا عشان ذنوبكم تتغفر تعالوا ورايا عند النهر واتطهروا من معاصيكم
كلامه صحيح طبعا اللي عنده جلبيتين يدي للي مش عنده واللي عنده اكل يدي الناس الجعانه ما ترجعوش تاني للطرق البطاله ما ترجعوش تاني للطرق البطاله الميه مش بتطهر الروح لكن بتطهر الجسد بس وافتكروا كلامي كويس اللي هيجي بعدي هيطهر ارواحكم ويخليكم صالحين ومقدسين وتستحقوا تدخلوا ملكوت الله
استنى وقف هنا شايف اللي بيحصل ده حتى في ناس من رجالتي ومواطنين رومان اتلموا حوالين الراجل المجنون ده ده منظر ده ده شكل بني آدم شعره منكوش وشكله همجي الراجل ده لازم يتراقب كويس أخباره لازم تكون كلها عندي
بصوا حواليكم وشوفوا كويس حتى القادة بتوعكم عايشين في ذنوبهم شريعة موسى بتقول إنه ما ينفعش راجل يتجوز مرات أخوه وأخوه لسه عايش اللي بيحصل ده لا يجوز شرعا إن واحدة تتطلق من جوزها وتتجوز أخوه لو هيرودية سمعت الكلام ده مش هترتاح غير لما تشوفه ميت المشكلة إن كل الشعب مآمن فيه وموته هيعمل مشاكل وفوضى في المملكة وبالنسبة لروما ده معناه إن أنا راجل فاشل مش قادر أحكم مملكتي آه لازم نلاقي طريقة علشان نوقف الراجل ده عند حده راجل لسانه طويل لكن برضه الناس بتحبه لكن لازم نتصرف بسرعة اتحرك اتحرك يعني الوقت ها؟ اتحرك
لون بيتهيألي يوحنا زودها شويتين أنا خايف جدا من غضب الملك هيرودس وأنا كمان قلقان لازم أتكلم مع يوحنا لازم يخف شويتين من كلامه عن الملك ومراته ده احنا كده ممكن كلنا نروح فيها هيرودس أنتيباس كان راجل ظالم ومراته كمان كانت ست وحشة لا لا مش وحشة بس دي كانت شيطانة مفيش حاجة تقدر تقف قدامها كانت تحب إن كل أمور البلد تبقى في إيديها ما تستحملش أبدا حد يكسر كلامها وطبعا مش هيقف قدامها واعظ لابس جلد جمل وعايش في الصحراء لكن يوحنا ما كانش بيخاف من أي حد لا الملك ولا الكهنة وما فاتش كتير إلا واتقبض عليه بصراحة إحنا ما تفاجئناش اترمى في السجن لكن يوحنا كان قوي ومستعد يواجه أي خطر أو أي تحدي في سبيل الحق أنا ويارد كنا خايفين لحسن نهايته تيجي بسرعة لكن يوحنا اتشجع لما عرف إن إحنا وبقية تلاميذه ممكن نزوره في السجن يوحنا يوحنا كويس إني اطمنت عليك أنت كويس يا يوحنا محتاج لحاجة قول لي قول لي لو محتاج حاجة أي حاجة أي حاجة أنا كويس ومش محتاج أي حاجة أنا استقبلت الوقت اللي فات زوار كتير واتكلمت مع هيرودس أنديباس في أكتر من مناسبة واتكلمت كمان مع مراته وهيرودس سمعني
ازاي قلبك على واحد رميك في السجن يتوب ولا ما يتوبش يسوع المسيح كمان بيوعظ والناس ملمومه حواليه ناس كتير من اللي تابوا على ايدك بداوا يمشوا وراه انت كده فرحتني الوقت اللي فيه انا خدمتي بتنتهي هو خدمته بتبدا
إحنا رحنا ليسوع وسألناه أنت المسيح المخلص ولا نستنى حد تاني ما ردش على سؤالنا لكن قال لنا ارجعوا قولوا ليوحنا اللي بتشوفوه وبتسمعوه وقولوا له العميان بقوا يشوفوا والعرج بقوا يمشوا واللي عندهم برص اتطهروا واتشافوا واللي صابهم صمم ولا خرس بقوا بيسمعوا ويتكلموا والميتين الميتين بيقوموا من الموت والمساكين سمعوا رسالة ربنا اللي كلها أمل ورجاء
انتم مش فاكرين انا قلت لكم ايه قلت لكم ان اللي هيجي من السماء هيبقى فوق الكل عشان هيقول لنا عن اللي سمع وشافه لكن الناس في قلوبهم مرض مش هيسمعوه ولا يصدقوه لكن كل اللي مآمن في ربنا وفي كلامه هيصدقه قوة الروح القدس اللي الله مأيد بيها يسوع المسيح ملهاش حدود الآب بيحب الابن المسيح وسلم في ايده كل سلطه وكل اللي يامن بالمسيح ليه حياه ابديه لكن اللي يرفضه مش هيشوف الحياه لكن اللي هيرفض المسيح هيحل عليه غضب ربنا يسوع المسيح اللي احنا منتظرينه هو كلمه الله افتحوا عينيكم كويس وشوفوا اعماله اسمعوا اسمعوا كل كلمه هو بيقولها
فعلا انا افتكرت كلامك اللي انت كنت بتقوله انك بتجهز طريق للي جاي بعدك معنى ده يا يوحنا ان رسالتك كده خلاص انتهت
أشعيا تنبأ عني وقال إن صوت صارخ في البرية جهزوا طريق للمسيح الرب وأنا بقول لكم خلاص الصوت اتسمع رسالتي انتهت
الليلة دي ما جانيش نوم فضلت صاحي وبفكر في اللي هيحصل ليوحنا كان عندي أمل إن هيرودس أنتباس قلبه يحن ويفرج عن يوحنا لكن بعد الكلام اللي قاله يوحنا حسيت إنه إنه زي ما يكون دور يوحنا خلص وإنه وإنه كمل كل اللي ربنا عايزه يعمله طب طب هو مستني إيه؟ الموت البطيء في زنزانة مهجورة ولا مستني حاجة تاني؟ عقلي ما كانش قادر يستوعب اللي بيحصل أخيرا قبل ما أنام بدأت تيجي في بالي أفكار مريحة قلت في بالي لازم أجهز بيت عشان نسكن فيه أنا ويوحنا بعد ما يخرج وأدور على شغل نقدر نعيش منه والنوم النوم ساعتها غلبني وهديت شوية ونمت
حبيبتي هيرودس أنتيباس طالبك عشان ترقصي قدامه هو والضيوف أنا عارفة إن ده مش طبيعي لكن هو الملك برضه وهيحرج جدا قدام الضيوف لو رفضتيه وخصوصا النهاردة عيد ميلاده وهو عارف كويس إنك شاطرة وعايز يفرج الضيوف على فنك ها؟ ها؟ عشان خاطري رقصي وأنا هكون شايفاكي من أوضتي فوق ماما ايه اللي بتقوليه ده في سبب في دماغي عشان كده بطلب منك كده ودلوقتي تعالي واعملي اللي بقولك عليه وارقصي ماشي يا ماما عشان خاطرك انت بس هرقص له هم، يلا
ايه الجمال ده؟ هي حلوة قوي كده ولا انا اللي سكرت؟
تعالي تعالي يا- يا يا أمورة جميلة انت انت انت عملتي ايه فيا النهارده انا انا هكافئك احسن مكافاه شبيكي لبيكي تطلبي ايه كل اللي هتطلبيه مجاب ان شاء الله ان شاء الله حتى نص المملكه
بجد ايوه نص المملكه
طيب هغيب عنك لحظة وهرجع لك تاني اكيد هو مش واعي اللي بيقوله
ماما ماما سمعتي الملك قال ايه قولي لي طب اطلب ايه اطلب ايه قولي راس يوحنا المعمدان ولازم تخليه ينفذ طلبك الليلة قبل ما يرجع في كلامه راس يوحنا انا كنت فاكره هتقولي لي قصر ولا هدايا ولا اي حاجه من دي راس يوحنا على طبق
آه جلاله الملك انا بطلب منك راس يوحنا المعمدان وتقدمها لي على طبق إيه؟ راس يوحنا ها، هو ده طلبك بالظبط هو ده طلبي مش انت قلت اي حاجه هطلبها طبعا طبعا كلمة الملك قانون لازم آه لازم تاخدي طلبك النهارده يا سياف
ربي وإلهي من فضلك اسمعني أنا قوتي ضعفت خلاص ومش قادر أستحمل مش قادر أصبر على السجن تاني أنت عارف عبتك أنا اتعودت أعيش في الشمس والهوا مش قادر أستحمل حتى نفسي هوا السجن بيضيق على نفسي وبيقتلني يا رب وحشني صوت الطيور وصوت الهوا أرجوك يا رب خرجني من هنا أو خليني أموت حررني يا رب من قيودي انا هروح اجيب امي واخواتي عشان يساعدوا أرجوك يا رب
الله يعزيك يا يوحنا
يوحنا يا يوحنا ها؟
أنا وصلتني أوامر من الملك إنه عايز راسك الليلة إلهك اللي أنت بتخدمه يستقبل روحك أنا آسف كان لازم أقول لك الخبر ده
ما تتأسفش الله سمع صلاتي أنت مش بتأذيني لكن بتريحني
تعالى من هنا يا يوحنا
الرب راعي فلا يعوزني شيء في مراع خضر يربطني إلى مياه الراحة يوردني يا رب استلم حياتي يا رب يا رب استلم وديعتي يا رب استلم وديعتك
خدوا الراس للقصر ولفوا الجسد وحافظوا عليه علشان تلاميذ يوحنا روحوا بلغوهم بسرعة وقولوا لهم يجوا ياخدوه قبل ما هيرودس يؤمر بأي طلب تاني قولوا لهم يقدروا يجوا ياخدوه ويدفنوه
بعد ما سمعنا حكاية يوحنا جه الوقت اللي محتاجين فيه نفتح قلوبنا لكلمة ربنا يوحنا المعمدان اتكلم وبشر عن يسوع واتكلم عن التوبة الضرورية لغفران خطايا كلمة الله بتقول بوضوح وبدون سفك دم لا تحصل مغفرة حكاية سيدنا إبراهيم في الكتاب المقدس إنه إزاي كان على استعداد يقدم ابنه ذبيحة وإن الله فداه بكبش بتفهمنا إزاي كمان الله بعت يسوع المسيح عشان يكون الحمل المذبوح بدلنا يوحنا قال عن يسوع هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يسوع هو حمل الله المذبوح هو الحمل اللي تقدم ذبيحة مقابل خطايانا مات يسوع على الصليب عشان خطايانا مات بالنيابة عننا الرسول بولس كتب أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب وأنه دفن وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب يسوع قام من بين الأموات وهو عايش للأبد وهيجي اليوم اللي يسوع هيرجع فيه تاني للأرض لأنه قال بنفسه في الكتاب المقدس إنه هيجي تاني أنا دلوقتي هدعي دعاء من قلبي اسمع دعاية وبعدها ردده معايا لو تحب إلهي العظيم أنا عارف كويس إني ما أقدرش أخلص نفسي أشكرك لأن يسوع مات عشان يدفع ثمن خطيتي وأشكرك لأنه قام من بين الأموات وأشكرك كمان لأن يسوع حي للأبد آمين دلوقتي كرر ورايا الدعاء وحاول إنك تقوله من قلبك وخليك متأكد إن ربنا بيسمعك إلهي العظيم أنا عارف كويس إني ما أقدرش أخلص نفسي أشكرك لأن يسوع مات عشان يدفع ثمن خطيتي وأشكرك لأنه قام من بين الأموات وأشكرك كمان لأن يسوع حي للأبد آمين عزيزي المستمع شكرا عشان قدرت تردد الدعاء معايا هتتعلم أكتر في الحلقة اللي جاية عن إزاي تثق في يسوع وإزاي تقبله في حياتك كمخلص استمر في متابعتنا